بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد أحبة الكرام مع سلسلة صناعة النجوم أو أكاديمية صناعة النجوم على غرار آه، برنامج ستار أكاديمي لكن مقصودنا فيها هي صناعة النجوم الإسلامية حقا تعالوا أحبة الكرام لنتعايش مع نجم من النجوم وهو نجم المحاسبة لكن في الحقيقة حرت كثيرا وأنا أود أن أقدم نجم المحاسبة اليوم فالنجوم في هذا المجال كثيرون ولذا لم أختر نجما واحدا فقط بل اخترت عدة نجوم نعرضهم سريعا يحكى عن ابن الكريبي أنه قال أصابتني جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي تأخرا وتقصيرا فحدثتني نفسي بالتأخير حتى أصبح وأسخن الماء حتى أغتسل وعجبا أنا أعامر الله في طول عمري فيجب له علي حق فلا أجد في المصارعة ولا أجد فيها ولا أجتهد فيها وأجد في مسألة الوقوف والتأخر يعني هو بيعاتب نفسه في أنه سيؤخر مسألة الغسل آليت أن لا أغتسل إلا في ملابسي هذه وآليت ألا أنزعها ولا أعصرها ولا أجففها في الشمس هو بيعاقب نفسه وبيحاسب نفسه ان هو ايه فكر بس فكر مجرد تفكير ان هو سيؤخر مسألة الغسل من الجنابة فقال اذا عقوبة ليا علشان ما فكرش في الامر ده تاني ان انا اتأخر على ربي في مسألة الطهارة اني اغتسل بملابسي ولا اجففها ولا اعصرها ده موقف ويحكى ان حسان بن سنان مر بغرفة فقال متى بنيت هذه هذه الغرفة متى بنيت ثم اقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك ده بيكلم نفسه بيحاسب نفسه تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها إلا طبعا أيام إيه التي يحرم فيها الصوم كعيد الفطر وعيد الأضحى مثلا فدول من أبطال المحاسبة ولذلك كان عمر رضي الله عنه رضاه يقول إيه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر على الله ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة نظرة واحدة يعني اللي ما بتشيلش عينيك عن المرأة ده نظر إيه نظرة واحدة فجعل على نفسه أن لا يشرب الماء البارد طول حياته فكان يشرب الماء الحار لينغص على نفسه العيش كلما رأيت هذه النماذج أقول لنفسي هؤلاء قلت ذنوبهم فعلموا على ما يعاقبون ونحن كثرت ذنوبنا فلا نعلم على ما يكون عقابنا من كثرة الذنوب أول ما تحصل كارثة ما انتش عارف هو بسبب نظرة حرام ولا بسبب قطع صلة الرحم ولا بسبب تفويتك في تفريطك في مواعيد الصلاة ولا بسبب ولا بسبب ما انتش عارف فلنحاسب أنفسنا مثلهم لتقل ذنوبنا ونعلم لماذا حرمنا من الطاعة ولماذا حرمنا من لذة الطاعة في صلاة التراويح تبص تلاقي بعض مساجد وبعض ناس بتبكي انت واقف في الصف تلاقي اللي جنبك بيبكي وتستغرب هو بيبكي ليه انت بتسأل نفسك انا ما ببكيش وهو بيبكي ليه عارف ليه السبب من كثرة الذنوب اصبح على القلب ايه رام نسأل الله العافية والسلام تعالوا لنرى ضوء من أضواء النجوم قال الحسن رضي الله عنه المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة عشان كده سيدنا عمر كان يقول إيه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فالذي يحاسب نفسه في الدنيا يخف عليه يوم القيامة الحساب ليه؟ لأن أنت بتحاسب نفسك أول بأول فكل خطأ بتبدأ إيه؟ تصلح إنما اللي بيترك نفسه بدون حساب بتتراكم عليه الس- السيئات والذنوب وبالتالي بيتراكم عليه في الآخرة العقاب طيب في أكاديمية صناعة النجوم وإحنا شفنا بعضا من نجوم المحاسبة تريد أن تكون نجم من نجوم المحاسبة كيف تصبح نجما أولا اصنع لنفسك جدولا للمحاسبة جدول 30 يوم بأسماء الأيام وبتاريخها كل شهر خاص بنفسه وتعمل في الجدول ده ده دي في الخانات الرأسية من على اليمين مثلا مسلسل 1 2 3 30 لحد ايه 30 يوم والاسم اليوم سبت حد 2 لحد ايه الشهر ما ينتهي وبعدين في الخانات الأفقية من فوق من رأس الجدول اعمل مثلا صلاة الفجر صلاة الايه الظهر العصر المغرب العشاء صليتها في جماعة ادي لنفسك مثلا درجة عشرة صليتها في غير جماعة ادي لنفسك درجة خمسة ده مثلا احنا بنقول مثلا وفي نهاية اليوم حاسب نفسك بقى شوف ده لا، احنا بنتكلم على صلاة الفرد بس بس انت دينا ما فيهوش ايه صلاة فرض ده انت لسه عندك صلاة الفرض ولسه عندك النافلة ولسه عندك لما يوافق اثنين وخميس يبقى لسه عندك صيام السنة ولسه لما فين صلة الرحم فين الامر بالمعروف فين النهي عن المنكر فين طلب العلم فين كذا فين اعمل لنفسك جدول يبقى اصنع لنفسك جدولا للمحاسبة ثانيا انظر الى ما قصرت فيه في نهاية اليوم فلا تتم قبل أن يعني لا تتم اليوم قبل أن تؤدي هذا العمل الذي نقص منك فتكمله بمعنى بمعنى مثلا أنا دلوقتي مطلوب مني في اليوم دوت جزء قرآن في نهاية اليوم ببص لقيتني قرأت إيه نصف جزء لا مش هنام إلا لما أقرأ النص التاني ليه أصل في مشكلة ما احنا لسه بنقول أهو يعني شوف كلام الحسن رضي الله عنه يقول إيه المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله افهم بقى الكلمتين اللي هيقولهم دول وانما خف الحساب على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا وانما شق الحساب على يوم القيامه على قوم اخذوا هذا الامر من غير محاسبه فنضرب مثال على اليوم الواحد انت دلوقتي في نهايه اليوم مطلوب منك قراءه جزء انت قرات نص نصف جزء لو انت قلت بكرة ان شاء الله يبقى بقى عليك ايه جزء ونص طب تضمن ان انت تعيش لبكرة طب تضمن ان ما يجيلكش شاغل يشغلك بكرة طيب تضمن ان انت لما انت ما قدرتش تضمن انك تخلص جزء في يوم هتبقى تخلص جزء ونص في يوم يبقى بقى شق عليك ولا لا فتخفف أب يعني ايه باكرا قبل ان يثقل عليك الحساب ثالثا حاسب نفسك على الطاعة الفائتة بمضاعفتها أو بالقيام بطاعة سهلة محببة إليك بدلا منها حتى تعتاد عليها يعني أنت في طاعة معينة هتعملها بس الطاعة دي أنت مش متعود عليها فاتت منك الطاعة دي فاتت منك وليكن مثلا إيه قلت أنا النهاردة منظم لنفسك كل يوم مثلا زيارة مريض فقلت في زيارة المريض دي هنزل النهاردة ان شاء الله مثلا فين في القصر العيني او اروح مستشفى من المصريين او اروح مستشفى الصدر او مستشفى اي مستشفى لا مليانين قول النهاردة هزور مريض لله فحصل شاغل شغلك فما قدرتش ان انت تروح تزور مريض طب الحل ايه ما تضيعش ما تقولش بقى العمل ضاع مني غصب عني لا دور على عمل تاني يكون خفيف وتكون انت بتحبه تأديه بداله المهم ان ما يعديش يوم عليك غير لو انت بتعمل ايه بتتقرب الى الله باعمال توصلك للجنة رابعا حاسب نفسك على المعصية واكثر من الاستغفار والصدقة واتبع السيئة الحسنة تمحوها اول ما تقع في ذنب دور على اي حسنة تعملها بعديه عشان تبقى ماحي لايه للذنب اللي مضى شفت ازاي تبقى بطل ونجم في المحاسبة تعال نشوف نجم العلم يحكي الشيخ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب عن إسحاق ابن إبراهيم فيقول لم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه كان دائم الاشتغال في الليل والنهار وقد جاورته في المدرسة يعني في القاهرة بيتي فوق بيته اثنتا عشرة سنة ملازمه اثنتا عشرة سنة فلم استيقظ في ليلة من الليالي او في ساعة من ساعات الليل الا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتعل بالعلم طول الوقت ايه بيطلب العلم وحتى كان في حال الاكل والكتب عنده يشتغل فيها يعني ياكل سندوتش مثلا وايه ويكتب ياكل سندوتش ويقرا انا عايزك كده برضه المسلم فعلا اللي حريص على وقته ويعلم قيمة الدقيقة يعلم قيمة الثانية وان الثانية دي انا نفسي الناس لما تيجي تبص للساعة مش يبص للساعة ويقول لك ايه هو الشيخ هيخلص امتى لا انا عايزك تبص للساعة وتبص كده العقرب الثواني وهو بيمشي كل حركة معناها ان خطوة اتقدمت انت للقبر بيها معناها كل حركة دي يعني ثانية من عمرك نقصت فيا ترى دي محسوبة ليك ولا عليك ده المسلم العاقل اللي بيفكر صح اللي بيحسبها صح فاهمني فالمقصود المقصود انت تعمل ايه بقى انا دلوقتي عاوز اقرا خلاص فيا نشاط اقرا اجيب كتاب واقعد اقرا عيني وجعتني اعمل ايه اقفل الكتاب واشغل الكاسيت مثلا واقعد اسمع وداني وجعتني اعمل ايه او جه ميعاد الطعام طب انا لا مش هعرف اعمل كده او وانا باكل عندي كمبيوتر مثلا او مشغل درس معين اقعد استفيد بيه او قناه فضائيه على حلقه على قناه اسلاميه اقعد أس- اسمعها يبقى انا باكل وبعمل ايه طيب انا هدخل اخد انا عن نفسي بعمل كده عشان ما تفتكرش ان الموضوع خيالي لا الموضوع واقع وبيطبق لما بدخل الحمام عشان اخد دش عشان استحم ها بحط الكاسيت بره الحمام اسمع ما عنديش وقت الامام مالك كان بيعمل كده كان يجعل تلاميذه لما هو يدخل الخلاء يقعدوا بره بالكتاب الكتاب الموطأ يقعدوا يقرأوا عليه وهذا العلامة ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية يقول عن نفسه وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا جديدا فكأني وقعت على كنز فلو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر يعني هو طالع أكثر من عشرين ألف مجلد وأنا بعد في طلب الكتب لسه برضو ما شبعش فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم وعاداتهم وغرائب لا يعرفها من لم يطالع لأن بكثرة القراءة بتتعرف على إيه؟ على أحوال الناس وبتكتسب من خبراتهم يعني أنت ممكن يبقى عندك خبرات رغم أن سنك صغير في السن بس إزاي؟ من خلال مطالعتك للكتب فاكتسبت خبرات الناس والأجيال اللي إيه؟ اللي قبلك فإذا نظرنا إلى ما كان يفعله السلف الصالح وجدنا أننا فقدنا كثيرا بتهاوننا في العلم وفي طلب العلم حتى سبقتنا الأمم الأخرى وأصبحنا من آخر الأمم إحنا بنتسول على التكنولوجيا اللي هم بيخترعوها أنت اللي عملت الكمبيوتر ولا هم أنت اللي عملت سفن الفضاء والأقمار الصناعية ولا هم أنت اللي عملت القنوات الفضائية ولا هم إحنا بنتسول عليهم رغم أن اللي علمهم العلم ده إحنا يعني هم عندهم علم الجبرة الجبرة اللي هو علم الجبر بنفس الاسم لجابر بن حيان عندهم في اللغة الإنجليزية بعض الألفاظ لسه موجودة واخدينها من اللغة العربية يعني ليمون هي عصير الليمون الليمون اسمه ايه ليمون كبل كبل يعني حبل لايون لايون يعني ايه اسد واحنا من اسماء الاسد في اللغه العربيه ايه ليس وغيرها وغيرها كلمه كفر كفر يعني ايه بالانجليزي غطاء هي اصلها في اللغه العربيه كفر كفر باللغه العربيه كفر يعني ايه ما هو كفر الشيخ كفر الدوار كفر كذا ليه اسمها كفر لان الرجل لما يدخل فيها من كثرة الاشجار بتكفره يعني بتغطيه فلا يراه الناظر اليه فلذلك اسم فالغطاء اسمه ايه ولذلك الكافر في الشرع اسمه كافر لانه غطى الحقيقة بانه هو يعترف بالاله مع اعترافه عشان كده اسمه كافر والله تبارك وتعالى قال كده في القرآن ولا ما عدتش عليكم الايه في سوره في صلاه التراويح يعجب الكفار نباته يعني ربنا سمى الزرع ايه كافر ليه؟ لأنه بيكفر البذرة يعني يضع البذرة في الأرض ويغطيها بالتراب فأصل كلمة كفر يعني كفر يعني التغطية فالمقصود حتى سبقتنا الأمم الأخرى وأصبحنا من آخر الأمم واعلموا أننا مطالبون بأن نتعلم فنحن أمة اقرأ أول آية في ديننا اسمها إيه؟ اقرأ ده مش بس أول آية ده بص كده اقرأ عد كده على صوابعك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ادي العلم اهو بالقلم والقلم أداة من أدوات التعليم علم الإنسان ده أول آيات نزلت نزل فيها خمس مرات إيه مسألة القراءة يعني أمة اقرأ لا تقرأ أمة العلم لا تعلم وسنحاسب على ذلك وكل فرد منا يستطيع أن يتعلم علما ينفع به الإسلام ثم يتركه دون عذر قهري فهو آثم وكلنا مسؤولون عن نهضة بلادنا تعال نشوف ضوء من أضواء النجوم قال علي بن أبي طالب العلم خير من المال ليه؟ ده علي بن أبي طالب ده الناس دلوقتي ماشية على قاعدة مختلفة خالص الناس دلوقتي بيقولوا أن المال أحسن من العلم شوف سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ايه العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقة لما بتنفق منه بينقص والعلم يزكو على الانفاق كل ما بتزوج كل ما بتنفق منه بيزيد وصنيع المال لا يزول بزواله ومعرفة العلم دين يدان انت بتدين الناس بهذا العلم به يكسب الانسان الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته يعني هسألك سؤال انا لو ذكرت لأي حد طفل صغير قلت له الامام البخاري يقول لك ايه اه الامام البخاري بتاع صحيح البخاري طب الراجل ده مات ولا عايش مات جسمانيا جسمه مات لكن هو لسه حي ما بينه بالعلم صح ولا لا والعلم حاكم والمال محكوم عليه طب كيف تصبح نجما في العلم اولا اذا تعلمت العلم واجتهدت في طلبه اصبحت نجما في كافة المجالات هتبقى نجم في العبادة لانك مش هتعبد صح غير بالعلم هتبقى نجم في الايه في قيام الليل لانك هتعرف احكام قيام الليل بايه بلا- يعني هتبقى نجم بالعلم ده تبقى نجم في كل ايه في كل شيء وقد تكون سببا في نهضة أمتك وتذكر أن رجلا خلي بالك باستطاعته أن يبني أمة لو صحت رجولته النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد لوحده بنى الدنيا دي كلها وهو ايه واحد لوحده ثانيا احرص على حضور مجالس العلم مش اول ما تيجي داخل مسجد تصلي تلاقي درس علم يا عم درس علم ايه بس احنا جايين نصلي ونروح لا احرص على مجالس العلم التي قال عنها عمر لا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم وكفاية بقى عليك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال ان لله ملائكة سياحة في الأرض يجوبون الأرض ليل نهار يبحثون عن حلق العلم دروس العلم فإذا وجد منهم ملك مجلس علم ها ملك كده معدي ما الملائكة في الأرض كلها ففي ملك معدي سمع درس علم في مسجد التوحيد دلوقتي يعمل إيه؟ ينادي الملائكة كلها هلموا إلى بغياتكم تعالوا اللي بيدوروا عليه هنا فتجتمع الملائكة فتقعد شهدة على مين؟ على كل الموجودين في مسجد التوحيد وبعدين فيرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويصعدون فيسألهم الله والله بخلقه أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك فيقول الله عز وجل خلي بالك ده هم شافون كده في درس العلم بيذكروا الله عز وجل فيقول الله عز وجل وهل رأوني فيقولون أبدا يا رب ما رأوك فيقول الله وكيف لو رأوني فيقولون يا رب لكانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وتعظيما فيقول الله عز وجل وماذا يسألون الناس دي جاية من بيت عايزة ايه فيقولون يا رب يسألونك جنتك فيقول الله وهل رأوها فيقولون أبدا ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها فيقولون يا رب لكانوا لها أشد طلبا وحرصا وسؤالا فيقول الله عز وجل ومما يتعوزون مش عايزين ايه فيقولون يا رب يتعوذون من نارك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها فيقولون أبدا يا رب ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوها فيقولون يا رب لكانوا أشد منها استعاذة وخوفا ورعبا وهربا وبعدا فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم شفت بقى مغفرة للكل بسبب ايه درس علم يجي ملك من وسط الملائكة يقول له يا رب يا رب ان فيهم عبدك فلان ليس منهم هو اصلا ما كانش جاي درس علم ولا حاجه ده معدي قال لك احضر اصلي لا درس قال لك يلا اقعد اسمع وخلاص فيقول الله عز وجل هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليس غفر ليهم وغفر لي يا اخي ده كفايه ان انت بتقرا في سوره الكهف كل يوم جمعه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط كلب ربنا ذكر والكلب لعابه نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب وفي رواية إحداهن بالتراب فإذا كان لعاب الكلب نجس ويذكر في القرآن وانت واقف قدام ربنا بتقرأ بتتعبد لله بكلمة كلبهم اللي من خمس حروف اللي بتاخد على الحرف عشر حسنات يعني خمسين حسن عشان ايه؟ عارف ليه؟ عشان الكلب مشي مع شلة وصحبة صالحة فما بالك انت بقى لما تصاحب اهل العلم قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك